باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين خدنا أول إصحاح من هوشع وعرفنا أن هوشع طلب منه يتجوز امرأة زانية عشان يقدم بحياته مثل لشعب إسرائيل عن علاقة ربنا بيهم كأن ربنا ارتبط بامرأة زانية وجاب أولاد زنا وبعدين سماهم يزرعيل ولو رحامة ولو عمي عشان يعلموا أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد وأنه لا رحمة للي هيفضل متمسك بخطيته وأنه لستم شعبي بالرغم من كل الوعود لأن أنتم كسرتم الوعد العهد وعلى آخر الإصحاح لقيناه بيقول لكن لكن في أخبار حلوة وانه مش بس تبقوا لستم شعبي ده انتوا تبقوا شعبي ونص وتبقوا اولاد الله الحي في العهد الجديد برحمة ربنا وبالاخبار الجديدة وبالتوبة وفي الاخر يبقى لنا رأس واحد في السماء المسيح ونصعد عن الارض وننتظر يوم يزرعيل العظيم يوم يحصد كل انسان تعبه اصحاح اتنين قولوا لإخواتكم عمي ولإخواتكم رحامة هم اسمهم له عمي ولا عمي هم الايه عمي بقى عمي يعني ايه طيب طب هو غير الاسم كأن ربنا سابهم لما يعني انا هقول تأمل يعني مش تفسير طبعا له عمي دي كلمة تقيلة لكن لما يجوا يدلعوهم ويقولوا لهم عمي بس تبقى اتغيرت من لستم شعبي لإيه لشعب ومن له رحامة لرحامة من ما فيش رحمة لرحمة كأن ربنا ميال إن هو يقول لهم يا شعبي ويقول لهم يا بتوع الرحمة يعني ربنا مش من قلبه ما يحبش الاسم ده مش غاوي له رحامة وله عام ما يحبش يقول الاسم ده الله لا يشاء أن يهلك أحد فبيقول قولوا لإخواتكم عمي ولإخواتكم رحابة طبعا البعض فسرها أن بعضهم اللي لسه متمسكين بربنا كلهم اسمهم له عمي بس دول اللي ماسكين في ربنا يستاهلوا يتسموا عمي مش له عمي ورحامة مش له رحامة فكأنه بيخاطب التائبين أو المؤمنين الماسكين في ربنا بيقول لهم يا أولاد أنتم يا بتوعي صحيح اللي ليكوا الرحمة يا شعبي قولوا لإخواتكم عمي ولإخواتكم رحامة حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي كلمة صعبة أوي يعني احكموا على أمكم ما أمهم دي هي اللي ابتدينا بيها جومر دي اللي هي امرأة زنا يعني ايه حاكموا أمكم يعني يا يهود حاكموا نفسكم أو حاكموا شعبكم المعنى التفسير الأولاني اليهود يرجع يحاكم أجداده ويقول صحيح أجدادي قتلوا المسيح أجدادي قتلوا الأنبياء زي ما المسيح قال يا أورشليم يا أورشليم هي دي الأم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك حاكموها حاكموا الأم المتعبة أورشليم دي اللي ياما قتلت أنبياء وفي الآخر صلبت المسيح انما احنا مالناش دعوه باورشليم يعني ايه حاكموا امكم حاكموا الام هي النفس ولادها بقى اقول حواس افكار سلوكيات مشاعر فربنا يقول ايه اقعدوا حاكموا امكم يعني كل واحد يقعد يحاكم نفسه النفس دي زي الام اللي عندها عيال كتير كأن كل واحد فينا لنفسه زي أم لحواسه وأفكاره لازم الواحد يحاكم نفسه لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا احكموا حكما عادلا إذا الواحد في دعوة هنا أن الواحد يحكم على نفسه أو يحاكم نفسه زي واحد من القديسين قال احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك واللي يحكم على نفسه هنا يمكن يرفع عنه الحكم هناك إنما اللي يهرب من أن يحاكم نفسه هنا مستنياه محكمة في اليوم الأخير فحاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي ربنا صعبان عليه بقى يعني أنا مش عاوزها خلاص ما بقتش بتاعتي تاني وأنا لست رجلها لكي دع- تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها كلام صعب لكن ربنا بيعاتب كزوج مراته بتخونه إحساس صعب كل خطية بنعملها بنخون ربنا حواسك دي ملك ربنا لما تبص للدنيا وتشتهي بتخون ربنا زي واحدة بصت لواحد غير جوزها وأكتر من كده كمان يصعب على ربنا ولا لا طبعا ربنا مديك كل حاجة تبص للدنيا بتاعي فيها ايه الدنيا يعني حاكموا أمكم حاكموها لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها كي تعزل زناها عن وجهها يمكن لما نحاكمها تتوب هي تعزل زناها يعني إيه هترجع على خطيتها تبطل اللخبطة دي وتلاحظوا أنه الزنا على الوجه وفي القلب فسقها ما بين الثدييها يعني إيه في لخبطة جوه وفي لخبطة هنا يعني الخطية فيها داخل وفيها خارج ومن فضلة القلب يتكلم اللسان والتوبة لازم تلمس الاتنين لازم التوبة تبقى من القلب ولازم التوبة أيضا تبقى من الخارج يعني ما ينفعش تبطل تغضب وتفضل تكره لا فبيقول اعزلوا اعزلوها يعني هنا بقى تدريب من تدريب التوبة المهم ان الواحد يعتزل عن الخطية او يهرب او يعزلها عن حياته طول ما الواحد في جو الخطية بيتدلع ومش تايب توبة جد بدل عارف انه ممكن يضعف لو ما كانش يبعد يبقى توبته مش جد ويبقى ما, ما, ما- ما بيفرحش ربنا ما عزلش الزنا عن وجهه قدام عينك الخطية طب ما هتضعف ما تبعدها عن وشك ما تهرب منها وهي الأبدية رخيصة قوي عشان تفضل مغامر بيها كده مش تخاف على نفسك شوف يوسف ساب الدنيا وجري لأنه لو وقف دقايق كان وقع وكان ضاع العزل هنا معناه الهروب والبعد والطرد والجدية لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش نتائج الخطية أو التهديدات بقى ما هو لو الواحد فينا ما تابش كل رصيد الخطايا ده هيقف له في السماء انتوا فاكرين ان الخطايا دي ات- ات- اتمسحت ما بتتمسحش غير بالتوبة ملهاش حل تاني ولو ما اتمسحتش متخزنة ومرصودة ومتحوسة وده اللي قاله في جامعة سفر الجامعة سليمان الحكيم في آخر كلمة قال اسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة إن كان خيرا أو شرا كل حاجة هتت- هتتقعد لك في الآخر إنما عندنا طريقة نخلص بها من رصيد الشر هي التوبة خطاياكم لا أعود أذكرها أطرحها في بحر النسيان طب دي عاوزة توبة بقى فلو الواحد ما تابش هيقف عريان مفضوح تصور النهاردة لو الواحد شوف احنا نتكسف نعترف قدام بعض طبعا طب بس لو ما توبتش غصب عنك مش انت اللي هتعترف هتلاقي حد بيقرا لك التهم وكل حاجة هتبقى مفضوحة طب ايه اللي يخلينا نقف الوقفة دي لألا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها يعني بدون نعمة يعني هو سطر عليها اللي يقرا حزقيال 16 يفتكر قد كده اختارها ولبسها ونضفها وشيكها فاحنا لما اتولدنا ولادة بشرية ما كانش فينا نعمة قوي بالخطايا ولدتني أمي إنما لما نزلنا المعمودية وخرجنا اتسترنا وبقينا لابسين المسيح طب خلاص بقى النعمة بقى اللي مغطياك دي كلها بدل انت مش عاوز تاخدها جد ومش عاوز تتوب هتبقى عريان زي يوم ولادتك وأجعلها كقفر مهجورة وأصيرها كأرض يابسة و- وأميتها بالعطش الحاجات دي حتى على الأرض الإنسان اللي عايش بعيد عن ربنا يبقى مهجور يبقى يابس يبقى عطشان ويبقى هيموت من العطش مفيش حاجة مشبعاه مفيش حاجة مريحاه ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا لأنها قالت أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي صوفي وكتاني زي زي زيتي وأشربتي وعمال يتكلم عن النفس اللي بتغلط أو أورشليم طبعا أو اليهود هو إيه اللي خلاهم يبعدوا عن ربنا دوروا على ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس وعشان كده المسيح حذرنا من دي قال لا تهتموا بالحاجات دي هذه كلها تطلبها الأمم انتوا أبوكوا عارف انتوا محتاجين ايه بلاش الكلام ده لما الإنسان يقعد يفكر في الحاجات دي زيادة يخون ربنا لأن ربنا وعدنا بغير كده فتلاحظوا ايه اللي خلاها تقع وتبعد ذهبت وراء محبيها الذين يعطون الخبز والماء الصوف والكتان الزيت والأشربة كلها ماديات لذلك ها أنا ذا أسيك طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالك لما ربنا بيلاقي الواحد فينا مش ماشي بالذوق ومش راضي يتعدل ومش راضي يتوب وأيامه عمالة تقرب يبتدي يعمل إيه بقى؟ يحط له شوك في السكة يمكن يفوق هنا تدخل التجارب كل التجارب اللي في حياتنا ليها غرض واحد ان احنا نرجع لربنا واللي ماشي مع ربنا ياخد اكليل اكتر يقرب من ربنا اكتر فياخد اجليل اكبر انما كل الاشواك اللي في حياتنا حاططها ربنا عشان يرجعنا ليه وعشان ما يحمينا من جهنم وسيك طريقها بالشوك وابني حائطها حتى لا تجد مسالك يعني اقفلها في وشها ابني حائطها دي بالظبط لما تلاقي واحد كده مقفلها في وشه اه مش راضيه تفك طب ما هو عشان تتوب عشان تقول يا رب فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم برضو الخطية في الأول تبقى سهلة إنما الإنسان لما يمشي فيها شوية يبتدي الشيطان يحنسه ويذله فاكرين الابن الضال في الأول كان بيصرف بمزاجه في الآخر بقى مش طايل ياكل مع الخنازير منتهى الذل تتبع محبيها ولا تدركهم نفسه في حاجة مش طايلها وتفتش عليهم ولا تجدهم الخطية تعمل كده تذل البني آدم يبقى نفسه فيها ما يطولهاش بعد كده فتقول أذهب وأرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن دي حتة عاوزة بقى إيه نفكر فيها شوية يا ترى ده رجوع ولا مش رجوع ينفع ساعات يكون دافع التوبة إن ما لقيتش غير ربنا وماله ربنا من اتباعه بيقبل قالت ارجع للراجل الاولاني هو ما فيش غيره دلوقتي هيقبل طب وماله ساعات كده ربنا يفضل مستنينا لما الدنيا تقفل خالص وكل الشهوات ترخص خالص ونلاقي ان مفيش حاجه في الدنيا ليها طعم خالص فنقول خلاص مش فاضل غير ربنا طبعا لو احنا يعني لو القصه دي بقى فيلم عربي يعني مش ممكن الراجل يقبل الكلام ده بقى مراته تعمل كل البلاوي دي وبعدين لما ما تلاقيش حد يقبلها ترجع له يوم هو يقبلها ده كلام مش موجود عند البشر أبدا إنما موجود عند ربنا مش موجود عند البشر محدش يقبل لكن ربنا بيقبل أرجع إلى رجل الأول لأنه حينئذ كان خير لي من الآن نفس فكرة الابن الضال أقوم الآن وأذهب إلى أبي الإماء الأجراء عند أبي يفضل عنهم الخبز هقول إيه وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمستار والزيت وكثرت لها فضة وذهب جعلوه لبعل ده ربنا بيتحسر بيقول ده أنا اديتها حاجات راحت تجري ورا كلام فاضي اديتها ثلاث حاجات غاليين قوي شوفوا بقى الآباء يفهموا على طول الكلام ها القمح خبز الحياة أنا هو خبز الحياة والمستار الخمرة يعني اللي هي دم المسيح له المجد والزيت مسحة الميرون يعني ربنا ادانا حاجات غالية جدا محدش يقدر يدرك قيمتها فبيتحسر لما واحد يبيعه ويتحرم انه ياخد جسد ربنا ودمه ولا ما يحسش بقيمة زيت الميرون اللي مسحه ده أنا أعطيتها القمح والمستار والزيت ورايحة تبيعني عشان شوية ناس فالصوا وكثرت لها فضة وذهب دي رمز للفضائل يعني كنت مستعد اديها كتير قوي أما راحت ادت كل الاهتمامات دي الفضة والذهب جعلوه لبعل من الحاجات اللي يعني توجع ربنا خالص ان الواحد ياخد الوزنات اللي في حياته ويديها للشيطان يعني ربنا مديك صحة هو مديها لك مستني منها حاجة مستني حتى كلمة شكر مستني التاجر بيها لحساب الملكوت تاجر بيها تصلي وتصوم وتخدم وتدي إنما مدي الصحة دي كلها للعالم للخطية للشيطان ذهب وفضة جعلوه لبعل مديك فلوس طب الفلوس دي عشان انت تغلط بيها ذهب وفضة جعلوه لبعل ربنا صعبان عليه ما هو اللي مدينا الحاجات دي لذلك أرجع وآخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها يعني مش هت... مش هتاخد الكلام ده مبدأ مهم بقى اللي مش تايب محروم من الخبز والخمر محروم واللي مش تايب النعمة ما بتغطيهوش يفضل فريسة سهلة للشياطين الشرط الأساسي للدخول للمذبح هو التوبة اللي تايب وراجع ياخد القمح والمسطار إنما مش تايب وباصص في الدنيا خلاص أنا هاخد قمحي ومسطاري مش هدهم له وأنزع صوفي وكتاني اللي هو التوب اللي كان مغطيها النعمة اللذين لستر عورتها والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي طبعا لما ربنا يغضب ربنا يحمينا انه يبقى خلاص الانسان مش هيلاقي حد يقف معاه ما كانش ربنا يقف معاه ما فيش حد هينفعه وأبطل كل أفراح أعيادها ورؤوس شهورها وثبوتها وجميع مواسمها خلي بالكم الحاجات دي كانت حاجات دينية إنها مش عاجبة ربنا خالص الثبوت دي ما هي أعياد يهودية ورؤوس الشهور ما هي برضو حاجات يهودية إنما كلها بقت لصالح الشر والبعل وقلبوها طقوس حرفية بلا معنى وملأوها بالخطايا فالكل ده ملوش معنى عندي وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي التي أعطانيها محبية وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية يعني شوفوا الدنيا يفضل الإنسان عايش ليها وياخد منها كروم وتين وفجأة ربنا إيه يخرب ده كله يعني إيه يفرجوا إزاي كل التعب اللي عاشه ده بيتبخر في لحظات زي لوط اختار سدوم وعمور وكانت غنية وفيها خير كتير قوي أنا ما فيهاش بركة ما فيهاش ربنا وبعدين شاف بعينيه كل حاجة بتتحرق حتى مراته بقت عمود ملح لأنه اختار غلط اختار الدنيا ما اختارش ربنا أخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البري هما أجرتي اللتين التي أعطانيها محبية دي لغة الناس اللي في الدنيا يعني إيه أنا, أنا بكسب من تعبي أنا بشتغل بدي للدنيا والدنيا بتديني أنا بحب شغلي وشغلي بيكافئني الحكاية مش كده طب ومال هيفضل يكافئك وفي الآخر تكتشف كل اللي انت بنيته ده ملوش معنى وملوش قيمة ايه يعني هيدخلك السماء مش هو ده اللي هيدخلك السماء أجعلهما وعرا وعرا برضو خراب أو قفر فيأكلهما حيوان البرية وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم البعل أو البعليم دي الأوثان في وقتها كانت بتبخر للشياطين يعني بتصلي للأوثان وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا يقول الرب فلاحظوا اللغة لا تخلو من حب يعني العلاقة مع ربنا حتى في العهد القديم علاقة عريس وعروسته رجل ومراته عشان كده في ناس تقول روح العهد القديم غير الجديد لا هي نفس الروح هو نفس الحب هو نفس كلام المسيح عن الصيام ان العريس ولما يرفع العريس هيصوموا والحكايه كلها حب في حب وعشان كده بيصعب على ربنا لما بنبعد عنه لان الحكايه مش عباده جافه علاقه ارتباط عهد زي الزواج واقوى وتنساني أنا يقول الرب لكن حلو أول نشم نفسنا بقى أول ما نلاقي لكن الواحد يشم نفسه لكن يعني ربنا يفضل يشد يشد وبعدين يرجع يقول إيه لكن ها أنا ذا أتملقها تتملق مين يا رب دي وقع خالص وما تستاهلش حاجة أتملقها وأذهب بل- بها إلى البرية وألاطفها لا يا رب بقى صراحة ما تستاهلش أبدا الصورة اللي أنت قلتها لنا دي دي إنسانة ما حدش بص لها أبدا كل ال- ال- الزنا ده كل البشاعة دي ده هي ما فكرتش في فيك غير لما ما عادش في حد وبعدين يقول إيه مش أقبلها مش أقبلها أتملقها يعني أحايلها واجري وراها واخدها في الساحة في البرية عشان نبقى لوحدنا عشان ما تبصش يمين ولا شمال مع عينيها فارغة أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها يعني مش الإنسان اللي بيرجع لربنا بيتملق ربنا ولا بيلطفه ولا بيترجاه يقبله ده بعد كل اللي عمله ربنا هو اللي بيترجاه بعد كل الزواغان ده يرجع ربنا يتملقه كلمة عجيبة أوي تصور ان ربنا يتملق الواحد فينا عارفين يعني ايه التملق التملق يعني ايه المديح بمبالغة يعني واحد يقول لك يتملقك يعني ايه يعني عاوز حاجة منك اه ربنا كده يقول لك حبيبي ده انت حلو قوي حلو قوي يا رب لا بس انت حلو قوي يبقى ربنا بيشوفنا حلوين وبيقول لنا كلام حلو انما مش يعني مش في محله يعني مبالغة طبعا لكن عشان نختش ونرجع يتملقها ويذهب بها إلى البرية يعني إيه يبقى عاوز ربنا ياخدنا كده في حتة هادية عشان يعرف يتكلم معانا ما هو طول ما في حوا- دوشة ما بيعرفش يتملقنا ولا يلاطفنا ولا يذهب بنا إلى البرية شوفوا الرومانسية اللي ربنا فيها بعد كل اللي عملته لسه هو رومانسي جدا ومحب جدا ومثالي جدا بشكل كأنها ما عملتش حاجة كأنه لسه بيخطبها تاني زي في أرمية يقول أخطبك لنفسي إلى الأبد يعني هعيش مشاعر الخطوبة إلى الأبد انتوا عارفين كل اللي خطبوا واتجوزوا عارفين بعد الجواز بأسبوع دنيا غير الدنيا طبعا إنما ربنا ما عندوش الحتة دي المشاعر تفضل سخنة وحارة وحب حقيقي وتملق وملاطفة وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخور إيه وادي عخور ده اسم ده هو وادي عخور ده عخور ده الفجور وادي الفجور يعني في مكان كده كله شر أو هو بيفكرها بالشر بابا للرجاء يعني على قد ما بوظت الدنيا وخطايا قد كده في الح- في الجزئية دي أنا هفتح لها باب الرجاء هديها أمل في الخلاص مع كل اللي عملته ولو كانت غطسانة في وادي الفجور هفتح لها باب للرجاء وهي تغني هناك كأيام صباها هقول لها تعالي نرجع زمان خالص قبل كل اللخبطة دي ونتذكر الأيام الأولى داود يقول تذكرت الأيام الأولى فلهكت في كل أعمالك عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فيقول تغني كأيام صباها يمكن كان في يوم في حياتك يوم صبا يمكن كان في يوم كده بينك وبين ربنا كنت عندك مشاعر حلوة كان نفسك تعيش له على طول كان نفسك تبقى بتاعه على طول كان نفسك تروح السماء كان نفسك تخدمه طول العمر كان نفسك تبطل كل الخطايا اللي في الدنيا هرجعك ربنا بيقول أتملقها وألاطفها عشان أخليها تغني أغنية زمان تغني كأيام الصبا وكيوم صعودها من أرض مصر اللي هو يوم إيه بالنسبة لنا معمودية برافو عليكم هو الصعود من مصر هو العبور ما ده أحلى يوم يفضل ربنا دايما بتحصر عليه وبيقول لنا ارجعوا تاني لليوم ده لما طلعنا من المعمودية واحنا أطفال كنا قديسين فعلا لما صعدنا من جرن المعمودية كنا قديسين مكتوبة أسماءنا في السماء والكنيسة فرحانة والسماء فرحانة وأنقياء فبيقول تغني كأيام صباها كيوم صعودها من أرض مصر يبقى نقطة مهمة أوي التوبة تعيدنا إلى جمال المعمودية أو تعيد لنا ما افتقدناه بعد المعمودية التائب بحقيقي زي اللي خارج من جرن المعمودية حتى واحد من القديسين يقول أتجار أقول أن دموع التوبة تكمل مياه المعمودية وواحد تاني قال أتجاسر وأقول أن دموع التوبة قد تكون أغلى من مية المعمودية لأنه تعيد لنا كل الأمجاد يبقى المعمودية التانية هي التوبة عاوز تتعمد ساعات الواحد يبقى حاسس بكده عاوز يجيب من الأول خالص من كتر ما هو مش طايق نفسه طب وماله ما هي عاوز تتعمد ممكن بس مش شخصيا ولا لاهوتيا ولا عقليا إنما هي التوبة لما تتوب توبة حلوة كأنك اتولدت من جديد كصعودها من أرض مصر ويكون في ذلك اليوم يقول الرب إنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي هو مش طايق الاسم سيرة البعل ده ما بيحبهاش فقال لها لما تيجي تقولي لي تفادي اللفظ ده خالص ما تجيبيش سيرته خالص شوفوا الحياة الجديدة كل يعني زي ما قال في العهد الجديد الأمور القبيحة التي ذكرها أيضا قبيح يعني يعني يبقى الواحد مش عاوز يجيب سيرة الشر مش يغلطه مش عاوز يجيب سيرته من كتر ما كرهه فبيقول لها ترجعي تقولي لي يا جوزي رجلي وما تقوليليش بعلي لأن بعلي مرتبطة بكلمة البعل والخطيب وأنزع أسماء البعليم من فمها دي تؤكد نفس الفكر يعني مش هتقول الاسم ده تاني أبدا فلا تذكر أيضا بأسمائها وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم في ذلك اليوم ده عهد جديد بقى الكلام كله عن العهد الجديد ألاطفها وأتملقها وأديها كرمها وأد... أيام صباها كل ده عز العهد الجديد اللي هو عز التوبة اللي هو عهد التوبة برضه مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض يعني إيه يحصل صلح مع الدنيا كلها الخطية تخليك تخاصم الدنيا كلها والتوبة تخليك تصالح الدنيا كلها الخطية تخليك مخاصم نفسك ومخاصم ناسك وبيتك وشغلك ودنيتك والهوى اللي حواليك والتوبة تخلي كل حاجة ملكك وكل حاجة لصالحك وتصطلح مع الأرض والسماء بالتوبة وأكثر القوس طبعا بعضهم القديسين قالوا الحيوان والطيور والدبابات زي الأفكار والمشاعر والحواس واخدين بالكم يعني قوى النفس يعني كلها تصطلح مع ربنا وتستقيم وأكثر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين الحرب بقى وكل أدواتها تختفي وأخطبك لنفسي إلى الأبد هي نفس الفكرة اللي قالها في أرمية قالها هنا كمان أن أنا بتملقها وبلطفها وباخدها في الصحة وخلينا نعيش خطوبة طبعا ده يؤكد أن الكلام مش حرفي عشان في بعض الناس اللي بيتعاملوا مع الكتاب المقدس نقاد الكتاب الجماعة اللي بره اللي بيحركهم الشياطين بيتلككوا عشان يقولوا ان الكتاب بتاعنا جنسي او ان ربنا بيتكلم كلام وحش هم ما عندهمش روح الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهالة ما يقدرش يفهم الكلام ده اللغة أرقى من تفكيره بكتير ما يعرفش غلبان إنما هي أخطبك هيخطب للأبد ليه يعني الموضوع بعيد خالص عن الجسديات ده زواج مع الله ده عملية روحية بحتة ما فيهاش خالص تفكير الجسداني اللي عندهم أخطبك لنفسي إلى الأبد وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم يعني دي الهدايا اللي ربنا بيجيبها في الخطوبة بيعرفنا الحقيقة الحق هنا الحقيقة أنا هو الحقيقة الشبكة بتاعتنا إن إحنا نعرف المسيح الحقيقة نتخطب لربنا والعدل نفس الفكر البر يعني والإحسان والمراحم يعني أنا مش هعد عليك الخطية ومش هطلب منك كتير أنا هدي بس العريس بتاعنا غني جدا بيدي على طول والعروسة لا تعليق مش عارف أقول حاجة يعني ما عندهاش حاجة خالص العروسة ما عندهاش حاجة خالص هنا أذكر تأمل قاله أغسطينوس جميل لما ظهر سألوه أو فكر في مرة ليه ربنا بيسمح لنا أحيانا بجهادات أو تجارب أو آلام وليه بيحط دي في سكتنا بدل بيحبنا قوي كده فقال يا جماعة لما يكون عريس غني قوي وعروسة خيبانة قوي معدمة هيفضل يديها يديها يديها انما بعد شويه هتتضايق لانها مش قادره تديله اي حاجه يقوم يديها فرصه تديله عشان هي كمان تفرح انها بتبادله الحب فالتجارب والآلام والوصايا والجهادات هي مجرد تعبير من العروسة الفقيرة المعدمة كمحاولة لمبادلة الحب إنما ده مش رد حساب خالص مفيش حد ما زي العريس أبدا لأن لو فضلنا احنا سلبيين بنستقبل بس هنتضايق حسب خيال أغسطينوس يعني تأملاته إنه لازم نقدم احنا كمان حاجة أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب شوفوا كلمة تعرفين الرب أول مرة تيجي هنا في وشع تقريبا يعني أنت أصلك ما عرفتنيش لسه صدقوني بدون توبة الإنسان لسه ما عرفش ربنا سمع عنه كتير إنما عارفين لما الواحد بيتوب توبة حقيقية بيعرف يعني إيه ربنا طيب وبيدوق حضن ربنا وبيحط إيده في إيد ربنا وبيشوف عينين ربنا يعني الابن الضال يمكن لأول مرة يعرف أبوه لما رجع حس إنه اكتشف حاجة جديدة عرفه لما رجع في التوبة الواحد بيكتشف ربنا لأنه ما كانش شايفه ما كانش عارف إنه طيب قوي كده وما كانش متخيل ان رحمته واسعة قوي كده يمكن في كلام نظري كتير قوي سمعناه انما لما الواحد يدخل فيه ويدوقه ساعتها كلام يتحول الى حقائق يبقى الواحد شايفها وحاسسها بنفسه ويكون في ذلك اليوم إني أستجيب يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض يعني إيه يعني بدل عايش حياة توبة أؤمر أؤمر أنا بستجيب على طول أنت أطلب وأنا أقول حاضر السماوات لازم تقول حاضر والأرض لازم تقول حاضر يعني لازم الدنيا كلها تمشي معاك عاوز حاجة من السماء حاضر عاوز حاجة من الأرض حاضر ليه بدل أنت رجعت بقيت عروس للمسيح بقيت ماشي مع ربنا كل الاستجابة عندك والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت يرجعوا طبعا القمح يرجع لك خلاص عاوز تتناول تناول عاوز تتمسح بالروح القدس يعني تمتلئ بالروح القدس وماله بدل دخلت من باب التوبة تعال خد اللي انت عاوزه وهي تستجيب يا زرعيل يعني ايه يعني هنا هتورث او الزرع الحلو بقى هتحصد الحياة المقدسة وأثرها دخلت من باب التوبة وماشي في حياة مقدسة شوف يا زرعيل بقى شوف عيالك هيطلع شكلهم ايه شوف الأكاليل اللي مستنياك في السماء وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحامة كلمة جميلة أوي أرحم له رحامة يعني اللي أنا قلت لهم ملكوش رحمة هرجع أرحم وأقول للوعمي أنتم شعبي يعني ربنا قال لا رحمة وبعدين يرجع يقول حاضر معلش رحمة لستم شعبي وهنرجع أقول أنتم شعبي وهو يقول أنت إلهي التائب بقى يبقى يقول له وانت يا رب إلهي يعني أنا مش عاوز حاجة تاني غير كده وقال الرب لي صح ثلاثة اذهب أيضا أحبب امرأة حبيب صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب برضو دي حيارة المفسرين شوية هل هي نفس القصة بيعيدها تاني أو ملخص للي فات ولا هي غالبا زاغت وبعدت ورجع قال له حبها تاني ورجعها تاني ودي تمشي أكتر مع حسقيال 16 زاغت وبعدت قوي قوي قوي وبرضه في الآخر خالص قال لها ارجعي تاني لكي تتذكري فتخزي ولا تعودي تفتحي فاك بعد حين أغفر لك كل ما صنعت قال كده في آخر حسقيال 16 فهي غالبا نفس السيناريو تاني برضو ده يطمنا ليه كلنا ساعات نرجع بحماس ونبقى بنوعد ربنا ان احنا هناخدها جد مش هنغلط تاني وبعدين الواحد يخيب ويبعد ويبقى مكسوف يرجع هقول له ايه تاني ما انا رجعت كذا مرة قبل كده وكل مرة كنت بقول له هاخدها جد وهاخد بالي وهبعد وههرب يعني مش معقول راجل يستحمل مراته بعد كل ده ده كلام مش موجود انما ربنا بيقول معلش بس ارجع برضه فاشتريتها لنفسي بخمسة عشر شاق الفضة وبحمر ولثك شعير الحاجات دي يا جماعة عبارة عن وحدات كده قياس يعني اللثك ده بيعتبره مكيال ضخم كده حوالي 100 لتر أو أكتر والحمر برضو عدد معين من العملات إنما في كل الأحوال حكاية اشتريتها لنفسي ده التعبير اللي, اللي الواحد بيفكر فيه دايما ان ربنا لما بيلاقي الشياطين سرقونا يرجع يشترينا تاني هو طبعا دفع الثمن هو دمه انما ربنا ما ما, بي ما بيأس ابدا من ولاده وعاوز يشترينا كل شوية تاني ويتعب مهما يتعب انما عاوز يجيبنا تاني مهما كلفه وقلت لها تقعدين أياما كثيرة لا تزني لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر يبقى وصية ربنا للتائب اقعد شوية ما تغلطش امسك نفسك شوية تقعدين أياما لا تزني ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك يعني إيه أنا برضو بتاعك وأنا لسه ليكي وانا مش هتخلى عنك انما ما تبقيش ملك لحد تاني طيب أوي لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم يعني هيجي لهم وقت ده بقى كانت نبوة عن السبي والذل اللي هيشوفوه لا هيطولوا يرفعوا ذبيحة ولا هيطولوا تمثال حتى يبقى في إيديهم وبعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ايه ده بقى يطلبون الرب الههم دي مفهومة ايه اللي دخل داود في الموضوع ده داود مات بقاله 200 سنة واكتر داود يبقى المسيح على طول داود العهد القديم في النبوات اشارة دايما للمسيح فيطلبون الرب والمسيح له المجد يكون ملكا عليهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام في آخر الأيام يبقى عهد جديد برضه كلمة يفزعون دي كلمة مهمة يفزع يعني ايه بالعربي يفزعون الى اظن في الفصحى يعني يعني يجري ناحيه يفزع الى يعني ممكن يجري مخضوض بس يسرع او يركض الى يعني عارفين لما طفل يشوف حاجه تخوف فيجري على امه هو ربنا عاوزنا من كتر ما تزلنا من الشر نوصل الى الحته دي يفزعون الى الرب يعني تبقى خايف على نفسك فأول ما تلاقي الشيطان بيبص لك تجري تترمي عند ربنا ما انت جربت الذل واتبهدلت كتير واتقرصت كتير فمش عاوز تقرب تاني تفزع إلى الرب تجري عاوز تحتمي في ربنا لأنك عارف اتذليت كتير ومش عاوز تقع تاني اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل أن للرب محاكمة مع سكان الأرض احنا دخلنا في الجزء بتاع الايه حوار لو انتم مركزين احنا خلصنا الحالة احنا فهمنا الحالة حالة صعبة قوي حالة امرأة زانية بتخون جوزها مرارا وتكرارا وجوزها هو ربنا له المجد ومستنياه ومطول باله وعمال يوعدها ويهددها يهددها عشان ترجع وبعد كده يقول لها ولكن هتلاقي الدنيا احلى كتير لما ترجعي ويوعد يبتدي ربنا يحاور عشان يشدنا بقى للتوبه اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل إن للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض يعني ربنا هيجي في يوم هيحاكم لأنه مش لاقي أمانة أمانة ساعات تبقى مقصود بها إيمان ولا إحسان ولا عمل رحمة ولا معرفة الله في الأرض لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون يعتنفون يعني عايشين في عنف مستمر ودماء تلحق دماء دماء تلحق دماء يعني بقوا ناس دمويين عايشين ضرب ورزع وخناق مستمر فعلا اللي يبص على الدنيا يلاقي الآية دي دقيقة لعن وكذب وقتل اللي يقرا الجرايد يحس بكده وسرقة وفسق يعتنفون ودماء تلحق دماء هو فعلا الأهرام كده هي الدنيا بقت كده فربنا زعلان بيقول انا هحاكم الارض هي دي الارض اللي انا فديتها هم دول الناس اللي انا حبيتهم لذلك تنوح الارض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء واسماك البحر ايضا تنتزع كأن ربنا اذا خدناها بمعنى حرفي ان انهيار الطبيعة والبيئة بسبب الخطية اللي في الدنيا لأنه خلاص الكائنات كلها يعني تعبانة من اللي بيحصل تنوح الأرض ويسبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد يعني مع كل الشر ده لحد بيحاكم نفسه فاكرين حاكموا أمكم لحد بيلوم نفسه ولا حد بيلوم أخوه الدنيا كلها غلط في غلط إنما ما تسمعش حد بيحاكم ولا بيعاتب وشعبك كمن يخاصم كاهنا يعني لو كاهن فكر مرة يقول كلمة يهبوا فيه لو كاهن قال يا جماعة البسوا كويس في الكنيسة ما صحش ما تكسفوناش مع غير المسيحيين يا ابونا بطل تخلف بقى كمان يخاصم كاهنا يا اخوانا تخلف ازاي ده كلام ربنا وده وقار الكنيسة وبيتك طريق القداسة يا رب انما شعبك كمان يخاصم كاهنا لو ابونا شد شوية وقال الناس تيجي من بدري تصلي القداس ربنا على المسبح يقول له ربنا انت مش واخد بالك من ظروفنا ولا احنا بنسهر كل يوم مسرحيات وتلفزيونات لازم نصحى براحتنا هنيجي بس قول لنا ميعاد التناول ايه ده شعبك كمان يخاصم كاهنا يعني يبقى ربنا عاوز يتكلم على فم الكاهن ويقول الحق انما الشعب ما بيعجبوش الكلام لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد يبقى كأن لما الواحد يحاكم نفسه ترضي ربنا ولما الواحد يعاتب أخوه على خطية ترضي ربنا ولما كاهن يشهد للحق والشعب يسمع كلامه ترضي ربنا إنما لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد وشعبك كمان يخاصم كاهنا دي الحكاية زي تزعل أوي فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل يعني خلاص بقت الحكاية إيه زي اللي مش شايف خلاص بقى الشعب كله أعمى وماشي عمال يقع التعثر يعني يبقى واحد بيقع وهو ماشي في النهار وفي الليل والنبي أيضا يقع معاك يعني من ضلال الشعب إن حتى المشورة وأصحاب المشورة بيقولوا كلام غلط وأنا أخرب أمك نفس فكرة حاكموا أمكم يعني في الآخر أورشليم لازم تخرب هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا طول ما مفيش حد بيحاسب نفس ولا بيعاتب حد ولا بتقبلوا كلمة الحق يبقى في الآخر خراب قد هلك شعبي من عدم المعرفة برضو الآية دي مشهورة طبعا إذا أحيانا تكون الخطية بسبب الجهل عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي يحمل الكاهن صلوا لنا مسؤولية أكبر من الشعب لما الكاهن يعترف في الاعتراف الأخير سرا يقول ليس بسبب خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي ينسب لنفسه الخطايا والنجاسات إنما لما يجي يتكلم عن الشعب يقول إيه جهالات شعبك يعني يقول الشعب بيخطئ عن جهل إنما أنا خطيتي محسوبة لأني عارف واخدين بالكم الفكرة فطبعا كل ما الواحد يبقى عارف كل ما تبقى خطيته محسوبة أكبر لأنه عارف إنما لما واحد يكون ما يعرفش هيهلك بس مين اللي, مين اللي مسؤول عن تعليمه ده قد هلك شعبي من عدم المعرفة عشان كده المعرفة اللي احنا بنعملها بنعمة ربنا في كل وعظ وفي كل خدمة وفي كل اجتماع المعرفة تحمي الشعب من الهلاك يبقى دور الكنيسة إنها تكون بتنقل معرفة ربنا للعالم للناس لشعبها لألا يهلك لأنه هيعرفوا الشمال من اليمين إزاي ما كانش حد يعلمهم لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي هنا الكلام بقى إيه بالذات للكهنة بقى أو للقادة قال له شوف بقى لو أنت رافض المعرفة أنا هرفضك كمان إنك تكهن لي عشان كده تلاحظوا أن الكاهن يمكن ما يتشلحش بعد الشر لما يكون مثلا مقصر في خدمته إنما لو رفض التعليم المستقيم وزاغ يمين ولا شمال يترفض من الخدمة لأنه رافض المعرفة رافض التعليم المستقيم إنما إن كان غير أمين أهو يجاهد ربنا يعينه ويبقى أمين إنما يتركن ويرفض لو رفض المعرفة فبرضو الآية دي مهم لو رفضت التعليم المستقيم ربنا بيقول أنا كمان هرفضك ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك برضو دي آية فكروا فيها شوي لأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك ده كل أب وكل أم وكل خادم أنت ناسي كلامي طب أنا هنسى أولادك تقدر على دي تقدر ربنا يقول لك أنا هنسى أولادك تقول له لا يا رب لا اوعى تنساهم ما يعرفوش يمشوا خطوة من غيرك يقول لك طب ما تنساش كلامي كلام ربنا غالي قوي زي ولادك انت افتكر كلمة ربنا وخليك امين فيها وهو مش هينسى ولادك ابدا وده فكر التكريس او فكر المس... الانسان الروحاني ينشغل بربنا وربنا ينشغل بيه يهتم بخدمة ربنا وربنا يهتم ببيته وعياله يدي لربنا حياته وربنا هيديله أكتر مما يظن أو يفتكر لكنك إن نسيت كلامي أنا أنا أيضا أنسى بنيك على حسب ما كثروا هكذا أخطأوا إلي فأبدل كرامتهم بهوان يعني هم كتروا ربنا باركهم قوي فكان المفروض مع الكثرة يحصل إيه؟ يحسوا بالخير والبركة إنما على قد ما خدوا على قد ما زادوا في الخطأ ودي بتحصل معانا كتير قوي ساعات واحد كده في الاعتراف يجي يهزني بكلمة جميلة يقول لك مثلا أنا مش عارف أقول لك إيه أنا عشت سنين باخد باخد باخد من ربنا بدون حساب واكتشفت إنه على قد ما بيديني على قد ما أنا ببركنه هي بالظبط كده على حسبما كثروا هكذا أخطأوا طب كويس ان ده فاق نعمة ربنا اللي يجي يقول كده يبقى فاق يبقى فهم انما في ناس ما بتفقش بتاخد بتاخد بتاخد وحسبما كثروا هكذا اخطأ يعني هو ربنا يدي خير كتير قوي وهم يدوا شر كتير قوي فأبدل كرامتهم بهوان هيجي اليوم اللي هتتقلب بقى الحكاية وكل اللي خدوه ده هيجي على دماغهم يأكلون خطية شعبي وإلى إثمهم يحملون نفوسهم يعني بقوا يستحلوا الخطية يأكلون خطية شعب يعني الناس بقت تستهويها الخطية وتتلذذ بالخطية ويشربون الإثم كالماء يعني في الأول الواحد يبقى خطية بالنسبة له يتضايق منه بعد شوية يعملها عادي وبعد شوية بقت مزاج ده تطور في مراحل الخطية فبقت ده الأكل والشرب شوفوا الإنسان الروحاني أكله وشربه كلمة ربنا والصلاة والخدمة والإنسان الجسداني أكله وشربه الخطية ما يقدرش يبعد عنها لحظة فيكون كما الشعب هكذا الكاهن يعني كله مش عارف حاجة وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون لأنهم قد تركوا عبادة الرب لازم الإنسان اللي ماشي في الغلط يكتشف أنه مش شبعان مش شبعان يحفرون لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء يعني عمال يحفر بعد كده يكتشف في الآخر أنه سراب الدنيا كلها كده الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب دي حقيقة أن الخطية بتسحر كده الإنسان وتسرق قلبه الزنا والخمر السلافة ده اللي هو أعداء الخمر أو ساعات يسموه الخمر الجيد قوي شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره ده ربنا بيتحسر الخشب اللي هو التماثيل اللي بيعملها والسواري كانوا يعملوا تماثيل وسواري وحاجات كده تع- خط- أوثان يعني ويروحوا يستشيروا بقى زي اللي تروح ت- تستشير آه، حد بيضرب ودع وبيقرا الفنجان و- ويحضر أرواح وال- وربنا يصعب عليه يقول ادي شعبي انا شعبي انا راح يسأل خشبه وعصاه لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم يسبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنى والبطن لأن ظلها حسن لذلك تزنى بناتكم وتفسق كناتكم يعني إيه في كل مكان في الطبيعة وفي كل مكان ربنا عمله حلو هم بوظوه بالخطية العلاقات الإنسانية تشوهت بالخطية الصداقة باظت بالخطية الأسر اتفكت بالخطية البطن والبلوط وال... يعني الحاجات دي جميلة في طبعها وخلقت ربنا والمفروض مجال للعبادة إنما تحولت كلها إلى مجالات للشر لا أعاقم بناتكم لأنهم يزنين ولا كناتكم لأنهن يفسقن لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويسبحون مع النادرات الزنا وشعب لا يعقل يصرع إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوز يعني إيه الحتة اللي فاتت لا أعاقب دي هو ربنا فضل يعاقب شوية إنما مش قاطع فيهم فقال طب أنا هعاقبهم على إيه بقى خلاص خلي بالكم من الحتة دي التأديب علامة حب ورجاء إن كان ربنا بيأدبك يبقى عشمان فيك وهيجي منك إنما لما يقول خلاص سيبوه بقى ملوش حل فما بيأدبش وما بيعاقبش وما بيخبطش ده معناه إنه إيه أسلمهم إلى ذهن مرفوض خلاص ما شايفهم ما ملهمش آخر عند بقى ملوش آخر فهنا لا أعاقب بناتكم يعني لا أعود أعاقبهم خلاص عاقبت وأدبت وشديت وزعقت وعملت وبعدين مفيش فايدة دي حالة وحشة أوي ربنا يحمينا إنما لما يجيلنا تأديب من ربنا لازم نفرح بيه لأنه علامة إن لسه ربنا شارينا وعلامة إن في رجاء وفي أمل في الشفاء بدل لسه في تأديب إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا ربنا بقى بيقول إيه طب فاضل لي يهوذا إسرائيل باظ مملكة الشمال كلها ودي أكبر من الجنوب يمكن يهوذا يع- يقعد ولا تأتوا إلى الجلجال ولا تصعدوا إلى بيت, بيت أون ولا تحلفوا حي هو الرب يعني ما بتعملوش ولا حاجة زي كده لا بتيجوا تصلوا ولا بتروحوا بيت ربنا ولا حتى بتسموا باسم ربنا حي هو الرب ده كان اللغة بتاعت الآباء زمان واخدين بالكم باسم ربنا ببطلوا الكلام إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع ده احنا دخلنا في لكن اهو كل اصحاح تلاقوا في اخره حتة لكن كده دي زي لكن بالظبط ليه خلاصة الكلام ان اسرائيل جمح كبقرة جمح بقى زي الطور الهايج طيب يا رب ايه نذبحه بقى المفروض يقول كده إنما ربنا بيقول الآن دخلنا في العهد الجديد يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع إيه ده لكن دخلنا في لكن الحب والعز وال- والرحمة تاني إفرايم موثق بالأصنام اتركوه متى انتهت منادمتهم زنوا زنا أحب مجانها أحب الهوان قد فرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحها يعني إيه الكلام ده يعني بصوا إفرايم إفرايم ده أكبر سبط في إسرائيل فساعات يسمى إسرائيل كله باسم إفرايم إفرايم ده واحد من ولاد يوسف وأكبر سبط في العدد وأكتر سبط انحرف فبقى ساعات في الأنبياء كلهم يلقب إسرائيل اللي هي مملكة الشمال ساعات بدل ما يقولوا إسرائيل يقولوا إفرايم هي هي إفرايم أو إسرائيل تعتبر كلمة واحدة فبيقول إفرايم أصبح موثق بالأصنام اتركوه يعني ما مش هينفع ان احنا نعمل له حاجة لأنه يخلصوا الأخذ أكل والشرب والضحك ويدخلوا على الزنا ويحبوا ال- الهوان يعني يحبوا الدنس بقوا يحبوه ما بقاش بيغلطوا بقوا ي- ينبسطوا بال- باللخبطة دي قد سرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحهم يعني بيعملوا الخطية ولا يخجلوا من منها